لو تعرفوا كل حبكم وان عايزكم كده قد ايه لا تقدروا حتى التراب اللي بيمشي لكم عادي لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده لا تقدروا حتى التراب اللي بيمشي بكم عادي الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير لأن ده الحب الكبير اللي محدش يزيه لو تعرفوا يا زينة الدنيا لنا يا أغلى الروح العيون كلكم من أرضنا لو كنا ورد انتوا الغصون يا زينة الدنيا لنا يا أغلى الروح العيون كلكم من أرضنا لو كنا ورد انتوا الغصون لو كنا ليه انتوا الصباح لو كنا طيش انتوا الجناح لو كنا ليه انتوا الصباح لو كنا طيش انتوا الجناح وانتوا معوضنا عن اللي راح انتوا معوضنا عن اللي راح انتم عوضنا عن اللي راح وعن اللي مش ممكن يكون لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد إيه. لا تقدروا حتى التراب واللي بيمشيكم عادي لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد ايه لا تقدروا حتى التراب اللي بيمشيكم عليه الحب له أحوال كتير وحبكم أجلال كتير الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير لأن ده الحب الكبير الدنيا والناس والوجود يا حب ما بنعرف مداه علشان ملوش ابدا حدود ومهما هنقول او نعيد هنبقى مش بنقول جديد أحبكم معاك مزيد واضح ما يحتاجش الشهود ما تأثرش على حبكم لأنه خلقة في دمنا وقلبنا بيهمكم أكتر كمان بيهمني لكن حس بيكم في الغياب والخاط بيكم على العذاب الحس بيكم في الغياب والخاط بيكم على العذاب لو قتلوا بيا قلبي ده برد الهوى يضلنا لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد إيه. لا تقدروا حتى التراب اني بنمشيكم عادي لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد إيه. لا تفكروا حتى التراب اللي بنمشيكم عليه الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير الحب له أحوال كتير وحبكم أغلى بكتير لأن ده الحب الكبير اللي ما فيش زي المكتوب مكتوب يا حبيبي المكتوب مكتوب واحنا بقينا اتنين يا حبيبي واحنا بقينا اتنين المكتوب مكتوب يا حبيبي المكتوب مكتوب واحنا بقينا اتنين يا حبيبي واحنا بقينا اتنين نهرب منه ازاي انا وانت طب هنروح على فين المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب مكتوب يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي احنا بقينا اتنين المكتوب مكتوب يا حبيبي المكتوب مكتوب احنا بقينا اتنين يا حبيبي احنا بقينا اتنين نهرب منه ازاي انا وانت طب هنروح على فين المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب مكتوب يا حبيبي حبيبي حبيبي لما ابتلى ايوب جرح الصفر قلوب شد يا قلبي ودوب قلت اسمع يا قلوب لما ابتلى ايوب جرح الصفر قلوب شد يا قلبي ودوب قلت اسمع يا قلوب يا فراق الاحباب احنا قتلنا الباب يا فراق الاحباب احنا قتلنا الباب واذا كان بينا عتاب نتعاقد عليه مش وقت الاحزاب ولا كنا ولا باب مش وقت الاحزاب ولا كنا ولا باب ونقول يا جمال انت انت انت انت انت انت انت طلعت منين المكتوب مكتوب مكتوب يا حبيبي حبيبي حبيبي المكتوب مكتوب يا حبيبي المكتوب مكتوب يا حبيبي انت بقيت يا حبيبي انت بقيت يا حبيبي إيدك كلك يا حبيبي إيدك كلك يا حبيبي واحنا بقيت يا حبيبي واحنا بقيت نهرب منه ازاي انا وانت طب هنروح على فين المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب مكتوب يا حبيبي حبيبي حبيبي لما ابتلى ايوب فرح الصبر قلوب قلت يا قلبي ودوح قول اسمع لك لما ابتلى ايوب فرح الصبر قلوب قلت يا قلبي ودوح قول اسمع لك إبراء الأحباب إحنا كنا الباب إبراء الأحباب إحنا كنا الباب إذا كان كنا عباد نتعاطف بعدين مش وقت الأحزاب ولا كنا ولا كان مش وقت الأحزاب ولا كنا ولا كان روح قولي يا جمال انت انت انت انت انت انت انت سمعت الليل المكتوب مكتوب يا حبيبي حبيبي حبيبي المكتوب مكتوب يا حبيبي المكتوب مكتوب يا حبيبي يا بقيت يا حبيبي يا بقيت يا حبيبي المكتوب مكتوب يا حبيبي المكتوب مكتوب يا حبيبي يا بقيت يا حبيبي احنا بقينا نهرب منه ازاي انا وانت طب هنروح على فين مكتوب مكتوب مسؤول ايه مسؤول مسؤول ايه مسؤول مسؤول مسؤول يا حبيبي حبيبي حبيبي هلقنا كتير بتدور على مين انا عاشق مسجين بتنبح لي وبين يا مفرقنا سنين بتدور على مين ده انا عاشق مسكين وبنرتاح لي وبين يا مفرقنا سنين بتدور على مين ده انا عاشق مسكين وبنرتاح لي وبين يا ورد البساتين يا صحبة عاشقين يا ورد البساتين يا صحبة عاشقين روح أم ياسمين نرجس رحبين المكتوب مكتوب ما منوش مهروب المكتوب مكتوب ما منوش مهروب يا حبيبي يا قلبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي قلت الصبر الليل المكتوب مكتوب مكتوب يا حبيبي حبيبي حبيبي المكتوب مكتوب يا حبيبي المكتوب مكتوب يا حبيبي انظر الى يا حبيبي انظر الى مكتوب مكتوب يا حبيبي يا مكتوب مكتوب رحمة إلهي يا حبيبي رحمة إلهي نهرب منه ازاي انا وانت طب هنروح على فين المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب المكتوب مكتوب مكتوب يا حبيبي حبيبي حبيبي وانا بشكر الفرقه الموسيقيه طبعا لانهم بربوا عليها قريب يعني ب- ايوه الايقاع خفيف الايقاع خفيف زي ما اتفقنا الوجه لينا والله يقولنا كويس إلى أجل أحلى فرحة ومعاها نفلس لينا والله والله قلوبنا كويسة إلى أجل أحلى فرحة ومعاها نفلس الحلوة دي بنحاول شوية عالصحبة الحلوة دي ونبان عليها وانت بجد غالب وانت الغالب وانت الغالب علينا علينا فلي والعمر هيتمسك فكرهم بالمحبة وبأيام الشباب جيل بعد سلام سلام الناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الشباب وبدل أفراحي حلوة يجعل أيامنا حلوة تعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة تعيش الوجه عالصحبة الحلوة دي تعول شوية عالصحبة الحلوة دي والبال علينا والله البال علينا علينا تاني ولا عمر هيتنسى حلو ابن يومنا والله والله قلوبنا كويسة حلو ابن يومنا والله قلوبنا كويسة ومعانا فتنة حلو ابن يومنا Thank you. فرحانة خلطانة الفرحينة الشوق سهران زيانة والحب يضمنا الدنيا اهي فرحان فرحانة الفرحينة مشينا على الأماني نفرح بالحب التاني مشينا على الأماني نفرح بالحب التاني مشينا على الأماني نفرح بالحب التاني مشينا على الأماني نفرح بالحب التاني وسقينا الأمان نفرح بالحب الصحبة الحلوة دي يا نتعاون شوية عالصحبة الحلوة دي والقلب علينا غالي الغالي والغالي غالي والغالي غالي علينا غالي علينا غالي ولا عمره هيتنسى حلو من اليوم الله والله أتبين على كل صلاة الدين صلاة الدين يا صلاة الدين على كل صلاة الدين يا صلاة الدين يا صلاة الدين على الحاضرين يا صلاة الدين على الحاضرين يا صلاة الدين تونس خضرة ومخضرة رد البدرة والنورة تونس خضرة ومخضرة رد البدرة والنورة بإخوان مراوض شفناه بغرة شعرة ووجدناه كيف البحرين نشرت الدين على كل شاشرات الدين نشرت الدين نشرت الدين على كل نشرات الدين نشرات الدين نشرات الدين على كل نشرات الدين كانت تحيه يا يا لا مستحيل كله على عزيزة بنت السلطة يا صلاتي يا صلاتي كله على عزيزة يا صلاتي يا صلاتي يا صلاتي على عزيزة يا صلاتي يا صلاتي يا عزيزة شابة والله شابة عزيزة شابة والله شابة شابة شباب دراجلها إلا الباب ضفلوها والله شابة شابة حلوة شابة شابة حلوة شابة وشباب دراجلها إلا الباب وفضلنا عند الكعاب والمبسمة خمرة وشراب قمر ليلة عشرة واتنين نشرت الدين عيني على عزيزة لا سلاتي يا قناطرتي يا قناطرتي على عيني يا قناطرتي يا قناطرتي يا قناطرتي على عيني يا قناطرتي يا مستحيل يا يا يا مستحيل جنود على ابوها سلطان الغرب يا صلاة الدين يا صلاة الدين على ابوها يا صلاة الدين يا صلاة الدين يا صلاة الدين على ابوها يا صلاة الدين يا صلاة الدين يا صلاة الدين على ابوها يا صلاة الدين أبوها سلطان سلطان سلطان زمان بساتين نخل ورمان عصا أرض ليل مرجان والدواعين الناس والجال يقولوا لا ده السيف يا صلاة الدين على السلطة يا صلاة الدين يا صلاة الدين يا صلاة الدين على أبوها يا صلاة الدين يا صلاة الدين صلاة الدين على أبوها يا صلاة الدين يا مستحيل قولوا على امرة ابوها ام العلم يا صلاة يا صلاة الدين على امرة ابوها يا صلاة الدين يا صلاة الدين يا صلاة الدين على امرة ابوها يا صلاة الدين يا صلاة الدين يا صلاة الدين على امرة ابوها يا صلاة الدين أم العلام تبارك الله هيبة ومدام يعلو أم العلام تبارك الله هيبة ومدام يعلو عشرة قدام بحجها في هذا العام على محمد تحت جمد هي صلاة الدين على مرتب هي صلاة الدين على صلاة الدين يا صلاة الدين على مرتب هي صلاة الدين صلاة الدين يا صلاة الدين على مرتب هي صلاة الدين يا مستحيل يا يا يا مستحيل قولوا على مشاعر الزلات خليفة يا صلاة الدين صلاة الدين على مشاعر يا صلاة الدين يا صلاة الدين يا صلاة الدين على مشاعر صلاة الدين يا مشاعر فارس فارس يا مشاعر فارس وفارس معدود وعلى صيته باي محسود ومن صوته شاب المولود على جنابه وجفه صدره على شماله يجفه بيده على دراعه يبدو جسمان يا صلاة الدين على تسعد يا صلاة الدين اللهم يسلمك قوم كيدو جلل ترى بدر الجمال طالع معجم بطيبه وسعده في العلا طالع وفيده جلل ترى بدر الجمال طالع معجبته وسعده في العلا طالع يا مدعي الحب خدلة الهوى طالع واحسب حساب العزوم من ضمن اشكالك وزاد بيك الشوق وزاد بك الشوق في كتب الغرام طالع علمت امبارح يا جميل واحنا لسه قوي انت امبارح انا ما جابوش ليه واحنا لسه احنا لسه قوي قبل ما تقولي في بحورك قبل ما تقولي في بحورك مش كنت تعلمني العود مش كنت تعلمني العود انا كنت لوحدي وحاول شفتك معرفش الغرام احكم ده راحت من بالي قلت لها مع الف سلام انا انا كنت لوحدي وحاول شفتك معرفش الغرام احكم ده راحت من بالي قلت له مع ألف سلام والحيرة قلت لها تعالي يا ملامة عليا لا ملامة والحيرة قلت لها تعالي تعالي يا ملامة عليا لا ملامة عمركم الحب ده كم عمر عمركم الحب بكون وليل امبارح انا مجاليش نوم قبل ما اقول في بحورك قبل ما اقول في بحورك شمس امبارح عني انا اللي شبهني بس انت يا قمر فنيني اوعى تخاف من اي غيمة غابت شمس امبارح عني انا اللي شبهني بس انت يا قمر فنيني اوعى تخاف من اجل جمالات الشمس امبارح عني هبهني دبهني بس انت امنتني وعافاك من اجل جمال بس انت يا قمر طمني وعافاك من اجل جمال بس انت يا قمر طمني وعدك من اي غيابة عمركم الحب بكم عمركم الحب بكم وليت امبارح ما جاليش نور قبل ما ترمي في بحورك قبل ما ترمي في بحورك مش كنت علمني العوم مش كنت علمني العوم من بابك ما جاليش نوم واحنا لنا اول يوم من بابك ما جاليش نوم واحنا لنا اول يوم قبل ما تيجي في حولك قبل ما تيجي في حولك وشوف تتعلينا وشوف تتعلينا شد التيار الحلمية والموجة ترقص حواليا شد التيار الحلمية والموجة ترقص حواليا لما طلع الفجر عليا ولقاني في قلبي الدوامة كنت بنادي بعيش ما فيا لما لما علي لحم لام عمركم الحب ده كوم عمر عمركم الحب ده كوم وليلكم جرح انا ما جاليش نوم قبل ما تروحيني في بحورك قبل ما تروحيني في بحورك مش كنت علمني العمر مش كنت عايز اعود مش بتكلم عربي الآه بالآه الآه بتتكلم عربي الآه بالآه الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الله إنما مفجراني من الله تونس تتكلم عربي تقول الله إنما مفجراني من الله ما تتعلش معاك الأرض الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض تتكلم عربي ومن حكين وتعالى أقصد مسكين من حكين وتعالى أقصد مسكين أصلك مية وأصلك طين الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي وجدوا شوق الفرع اللي يهم من فوق وجدوا شوق الفرع اللي يهم من فوق لازم الجد ريش اللي فوق الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح واصل كالسيل المفتاح الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح واصل كالسيل المفتاح فتحت يا عبد الفتاح الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض
خلاص وحياتك
Thank you.
لك يا حبيبي ريح قلبي معاك قلبي حب معايا يتعب تعب الشوق وياك وياك وياك وياك وحياتك يا حبيبي وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك يا حبيبي ريح قلبي معاك يا حبيبي ريح قلبي معاك وحياتك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك قلبي حب معايا معايا وتعب تعب الشوق وياك وياك وياك وياك ما تسيبنيش انا وحدي ما تسيبنيش انا وحدي ما تسيبنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تسيبنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك كل شوية عليا كل شوية عليك كل شوية عليك كل شوية عليك كل شوية عليا وشوية عليك عمرها ما بيجي يجريش فراح للمكان ساعة شؤون حد وشهر بعد وكسان عمرها ما بيجي يجريش فراح للمكان ساعة شؤون حد وشهر بعد وكسان يبقى الحب تاله مش عارف احنا فين ليه ما جبنا تبقى نحتار بالشكين يبقى الحب تاله تاله مش عارف احنا فين ليه ما جبنا تبقى نحتار بالشكين يا كل انت يا عيوني انت يبقى حبايب ومش حبايب لحد اني تراك اللي انت يا عيوني انت يبقى حبايب ومش حبايب لحد انت برجع تاني اقول لك ريحني الله يخليك عشان الموت تقدر تمشي الله يخليك عشان الموت عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك ارجع تاني اقول لك ريح بك الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك ارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك ارجع تاني اقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك ارجع تاني اقول لك ريحني الله يهديك ارجع تاني اقول لك ريحنا الله يهديك ارجع تاني اقول لك ريحنا الله يهديك ارجع تاني اقول لك ريحنا الله يهديك ارجع تاني اقول لك ريحنا الله يخليك عشان قلبك تقدر تمشي بيومي وما تفوتنيش انا وحدي وحدي افضل احاول فيك ما تخليش الدنيا تلعب تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل احاول فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك اللي شوي عليا وخلي شوي عليك خلي شوي عليك خلي شوي عليك خلي شوي عليا شوي عليك بدري لسه فاكر يا ويلي من شكاتك انت ماشي ويا ويلي من ساعات صبري لسه ساكت يا ويلي من شكاتك وعيني بفرحتي واستنى بضحكتي زي الوالدة ما تبقى مستنية المدى وتريد وتفتكر والدنيا اللي تعتذر القلب اللي يقدر يستحمل كل ده لكن ارجع تاني اقول لك ريحني الله يخليك عشان الملك الطير تمشي بيا وبيك ارجع تاني اقول لك ريحني الله يخليك عشان الملك الطير تمشي بيا وبيك ارجع تاني اقول لك ريحني الله يخليك عشان الملك الطير تمشي بيا وبيك ارجع تاني اقول لك ريحني الله يخليك عشان وما تخلينيش انا وحدي وحدي افضل احاول فيك ما تخليش الدنيا تلعبني يا وبيك ما تخلينيش انا وحدي افضل احاول فيك ما تخليش الدنيا تلعبني يا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك معاك يا حياتي لا يدرك حياتي تحلو تحلو معاك يا حياتي ما يدرك انا لا اكيد تحلو تحلو معاك يا حياتي ما يدرك وبحس بروحي بوجودي من اول ما باكل وياك بحس بروحي روحي بوجودي من اول ما باكل وياك انا واكل تحلو معاك يا حياتي تقبل بيدك اوقات التحلو تحلو معاك يا حياتي يوم بيدك وبحس بروحي روحي بوجودي من اول ما بدخل وياك ويا روحي ساعة ما لقاك وحيوحي ساعة ما لقاك مش بس حياتي تحلو دي العيشة والناس والجو مش بس حياتي تحلو دي العيشة الأيام ونعيني وسعدي دواني مش بحسب فات منهم كام ولا بقدر أفكر يمكن ده اليوم وياك يساوي زمان اليوم وياك يساوي زمان واكتر بزمان من بكره من البلوقات افرح وانا من البلوقات افرح وانا حتى وانا كان وانا بك على طول دايما مشغول احيانا بابي وانا بك على طول دايما مشغول نحن نباغل وبال أول أوقات التحليل تحليل معاك حياتي تحليل وبال أوقات التحليل تحليل معاك حياتي تحليل وبال وروحي ساعة من الأسفل مش بس هواك تحلم بالعيشة والناس والدم